بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين انجيل معلمنا لوقا البشير بركاته تحل علينا وعليكم جميعا امين سالوا واحد من الفريسيين نتامل في انجيل النهارده في بعض الايات والعبارات الجميله مع السيد المسيح سالوا واحد من الفريسيين ايه الفريسي الفريسي اللي هو يقول يليق ولا يليق يقول ينفع ما ينفعش يقول حرام وحلال الفريسي المفروض ان هو موجه الشعب ولكن للأسف طبقة الفريسيين انحرفت وأصبحوا يحبوا المتكئات الأولى وأصبحوا ياخدوا العبارات أو يفسروا الآيات حسب أهوائهم وبدأ يجمعوا الناس لنف... لأنفسهم مش للخلاص والربنا فعشان عشان كده عندنا مثل النهاردة واضح جدا اللي هو سمعان الفريسي سمعان الفريسي ضايف السيد المسيح ودخله بيته وهو ما جابش السيد المسيح عشان يفرح بيه وعشان يتعلم منه عشان يكون السيد المسيح في بيته بركة كبيرة جدا لكن الفريسي أدخل السيد المسيح للشهرة عشان ياخد شهرة بين أقرانه والسيد المسيح عارف الحكاية دي ولكن اتضاع السيد المسيح أيضا جعله يلبي الدعوة فدخل بيت الفريسي وبعدين احنا عايزين نطبق هذا الكلام علينا نطبقه علينا انا المفروض بدخل ربنا بيتي ادخل ربنا بيتي ولما ادخل ربنا بيتي زي ما بيقول في نشيد الانشاد امسكته ولم ارخيه ادخله بيتي وثبته ببيتي طلعوش من بيتي ياما ناس حتى صور كتيرة وايقونات كتيرة في البيت وحط اناجيل زي ما هي الانجيل جديد لنج زي ما هو ما اتفتحش معلوش علامات معلوش دراسة معلوش اي حاجة والايقونات زي ما هي محدش بيقف قدامها ولا حد بيصلي قدامها نفس الحكاية ان انا ما دخلتش كده المسيح اللي يدخل البيت يقول اه ده بيت مسيح لكن فيه موجود المسيح او غير موجود دي المشكلة انا لما ادخل المسيح ادخله حقيقي بيتي ادخله املى البيت بركة البيت يتملى بركة ازاي يتملى بركة بالصلاة مسبح عائلي كلنا نقرا في الكتاب المقدس في وقت واحد الاب الاسرة يقرا لاولاده ويشرح لهم الإصح... الاصحاح كلنا مع بعضينا كده نقدم صلوات في البيت كمان الميديا اللي في البيت اذا كان من تلفزيون او دش او او اسخره لربنا شغل ترانيم شغل ألحان شغل قداسات أشغل التلفزيون في القنوات الدينية اللي بنتعلم منها هذا هو البيت المسيح لما ربنا يلاقي كده يدخل بيتنا إذا ما لقيش كده هيغادر البيت طبعا فأنا عايزين لما يدخل المسيح بيتنا أقول أمسكته ولم إيه ولم أرخيه أقول زي ما قال أبونا يعقوب لن أتركك ما لم إيه ما لم تباركني أنا مش هسيبك يا رب إلا ما تدخل البركة بيتي مش هسيبك خالص وأخلي بيتي ده بيت عنيا بيت الراحة يرتاح فيه المسيح يفرح بالموجودين فيه كل ما ربنا يلاقينا متقدمين معاه في القامة والنعمة والبركة ما يسيبش البيت عشان كده يدخل بيتنا بحب مش زي الفريس اللي مدخل السيد المسيح للشهرة المهم ان من اتضاع السيد المسيح ومحبته لبى الدعوة ودخل بيت الفريسي وبيت الفريسي ده اعتقد ان هو طبعا ناس غنية جدا اعتقد ان قصر وليه حراس وليه حاجات زي كده فجت امرأة زانية او امرأة خاطئة خاطئة زانية وهذه المرأة اخترقت كل الأسوار وكل الحراسات وجريت على قدمي المسيح جريت على قدمي المسيح وبدأت السيد تعمل حاجات غريبة جدا هي مش غريبة هي طبيعية لكن غريبة لأنها امرأة ما تعرفش ربنا قوي ولكن عملت اللي عمله أخذت قارورة طيب ووقفت عند قدمي خلي بالكم من الكلام بتاع الكتاب المقدس عند قدميه من ورائه باكية وبدأت تبل قدميه بدموعها بتغسل رجلين المسيح بيه بالدموع مش دمعة ولا اتنين في التوبة لا ده غسيل ده بتنا... حنفية دموع توبة حقيقية من القلب وبدأت تمسح قدمي المسيح بشعر رأسها ومش كده وبس وكل ما تمسح قدميه تبل ايه قدميه وتسكب الطيب على قدمي المسيح الطيب ده رائحته جميلة جدا وتسكب الطيب عند قد... ثلاث حاجات بتعملها المرأة الزانية أو الخاطئة دموع توبة نازلة على قدمي المسيح بشعر رأسها بتغسل قدمي المسيح بتقبل قدمي المسيح بتسكب الطيب على قدمي المسيح اشتم السيد المسيح رائحة جميلة جدا من قدميه رائحة ايه مش رائحة الطيب رائحة دموع المرأة دموع المرأة دموع التوبة اللي قدمتها المرأة دي رائحة الطيب او الرائحة الناردين الغالي او الطيب الغالي اللي هو بيشتمه السيد المسيح الريحة دي ما تهمناش في حاجة اللي يهم ربنا ان احنا ايه نقدم دموع توبة لان السماء والارض تفرح بخاطئ واحد يتوب يعني الشيء الوحيد اللي انا اقدر اقدمه لربنا ربنا بيقدم لي كل شيء لكن انا طالب مني اقدم حاجة واحدة بس طالب مني اقدم توبة مش طالب مني اكتر من كده عشان كده يبقى فرح عنده وزي ما بيقول الكتاب السماء تفرح بخاطر واحد, واحد بس من مليارات البشر كل ما واحد يتوب ربنا يفرح بيه جدا ويشتم رائحة الطيب الجميلة منه أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس وفي العصر الحديث أم أغسطينوس دموع تم... فوق ال 35 سنة وهي بتبكي على ابنها فقال لها الأسقف مش ممكن ابن هذا الدموع يهلك لأنه دموعه دموع نردين غالي رائحة الدموع عند الله رائحة جميلة جدا بئيسة القديسة بئيسة وهكذا قديسين كتار جدا قدام موسى الأسود بدموع يقدم توبة ولذلك بنقول عبارة بنقول الله لا يحزن من كثرة الخطية ولكن الله يحزن من قلة التوبة الله لا يحزن من كثرة الخطية ولكن الله يحزن من قلة التوبة عشان كده ربنا بيفرح قوي بتوبتنا وخلي بالكم التوبة دي توبة قوية زي توبة مين زي توبة داود ايضا ده دا داود يقول ايه بلغت فراشي بدموعي ده دا داود ده ملك ملك العالم في ذاك الوقت يقول بللت فراشي بدموع مش دمعة ولا اتنين لا ده دموع ده حنفية دموع توبة حقيقية ويقول وشاخت من الغم ايه عينيا وشاخت من الغم عيني ادي التوبة ادي التوبة اللي من القلب ولذلك بقول لازم نطبقها علينا نعمل ايه بقى وانا جاي اعترف ما يبقاش الاعتراف بتاعي عبارة عن روتين انا بكذب بشتم بحلف وتاني مرة انا بحلف بشتم انا غير الكلام لا مش دي مش دي مش ده الاعتراف اسمه سر التوبة ولا اعتراف ان انا اجي بدموع حقيقية وتوبة حقيقية وأقول خلاص الخطية دي تنزع من حياتي ما ينفعش ندرجها ما ينفعش نقول مثلا بنكذب 100 مرة لا نخليهم المرة الجاية 90 كذبة ولا 80 ما ينفعش الكلام ده لا لازم نقطع الخطية وعقوبة كل حاجة في الكتاب المقدس عقوبة شديدة جدا ربنا يبعدنا عن الخطايا ويسميها معلمنا بولس الرسول في رسالة العبرانيين الأعمال الميتة الأعمال الميتة أو الخطية المميتة هو الكذب والشتيمة والحلفان والإدانة والحاجات دي كلها والزنا والخوف والراجسون زي ما بيقول في سفر الرؤيا فعشان كده أنا بقول إيه ان احنا لازم نعمل مثل هذه المرأة عايزين نشمم السيد المسيح رائحتنا الجميلة ريحتنا الجميلة مش في المظهر الخارجي زي الفريسي رائحتنا الجميلة هي في القلب قلب الإنسان ولذلك حتى يقول لك الكتاب لما تيجي تصلي تعمل ايه يقول لك رنموا للرب وأوطار قلوبكم كل أيام حياتكم رنموا للرب بأوطار قلوبكم من عمق القلب كل كل وقت كل أيام حياتكم ودايما نقول صدقوني أن الله يغير ممكن الله يغير رأيه آه يغير رأيه ما كتير في الكتاب بيقول لك ندم الله عن الشر الذي كان يفعله وكلمة ندم يعني رجع ندم مش بمعنى ندم يعني الله لا يندم ولا ينفعل ولكن بمعنى رجع الله عن الشر اللي واضحة جدا في أهل نينو عندما قدم توبة الله عمل ايه قبلها على طول وغير رأيه أخاب الملك لما عمل عمايل شديدة جدا واتبع امرأته إيزابيل إيزابل تلك المرأة الوثنية وكادت تحول الشعب اللي كله إلى إلى أوثان ومع ذلك قدم توبة وقبلها الله وحاول يصطاد إليه بيقول له يا إيليا أصل رجع رجع إلي ارجعوا إلي أعمل إيه أرجع إليكم إحنا لما نرجع لربنا ربنا إيه يقبل ما هالمرأة الخاطئة المرأة الزانية انتوا عارفين حكم المرأة الزانية في الكتاب ايه رجم رجم اجرة الخطية موت مفروض هذه المرأة يحكم عليها بالموت ولكن الله يريد ايه رحمة لا ذبيحة انا اريد رحمة ولا زي المرأة اللي جابوها عشان يرجموها فكتب خطاياهم على الارض كلهم مشيوا ولا قال ولا انا ادينك ولا أنا أدينه أريد رحمة لا ذبيحة فتلك المرأة جاءت عند قدمي المسيح وبللت قدمي المسيح بدموعها دموع التوبة الغالية وبللت قدم المسيح بالنردين الغالي أو الطيب الغالي ومسحت بشعر رأسها قدمي المسيح عملت حسنا عمل ايه بقى الفريسي المفروض الفريسي ده راجل بتاع ربنا يعني ومن الصفوه بتوع ربنا عمل ايه الفريسي ادان في نفسه تكلم في نفسه ادانه داخليه زي اللي بنعملها احنا ساعات ندين الناس جوانا وانا اظن ان دي مش ادانه ده قمه الادانه لان الله بيفحص القلب فقال لو كان هذا نبيا كمان بيدين المسيح لو كان هذا نبيا يا ريت حتى قال ان لو كان هذا ربنا قال لك لو كان هذا نبيا لعلم من هي وكيف حال هذه المرأة التي لمسته أنها خاطئة خلي بالكم في العرف بتاعهم يتنجسوا لو عملوا الخطاة لكن السيد المسيح جاء من أجل إيه من أجل الخطاة انتقدوه وقالوا له بتقعد مع الزنا والخطاة والعشرين وكذا وكذا أنا جئت من أجل هؤلاء لأن الأصحاء لا يحتاجوا إلى إيه الى طبيب بل المرضى الناس التعبانه انا جاي عشان الناس التعبانه تعالوا الي جميع ايه المتعبين والثقيل الاحمال وانا ايه اذا الراحه الوحيده في العالم هي حض المسيح الراحه الوحيده في العالم كله هي حضن المسيح خارج حضن المسيح لا توجد راحه نهائي لا المال ولا ولا الدنيا ولا العالم يسعدنا او يريحنا ما بيريحناش بالعكس العالم كله ايه كله متاع عشان كده فانتق... فأدانا السيد المسيح في قلبه وأدانا الست دي فالسيد المسيح قال له لا أنا مش نبي أنا ده بقى يعني إيه بيثبت ألوهيته السيد المسيح فقال له يا سمعان أنا عارف اللي جواك فاداله مثل السيد المسيح المثل جميل جدا فقال له واجب الضيافة يا سمعان انت لم تفعله معي واجب الضيافة عند اليهود يعملوا ثلاث حاجات اول حاجة يغسلوا قدمي الضيف تاني حاجة يدهنوا بالزيت رأسه تالت حاجة يقبلوه وياخدوه في الحضن مرحب به ادي واجب الضيافة عند اليهود قال له انت عملت ايه من دولة انت ما عملتش حاجة خالص تعال قرنك بينك وبين المرأة الخاطئة هي غسلت قدمي انت ما غسلتش ده كمان ايه مش بمية ده بدموعها بدموع التوبة انا مش عايز بمية انا عايز بدموعك وقال له بقبلة لم تقبلني هي قبلت قدمي مش قبلتني وبشعر رأسها مسحت رجلي انت ايه اللي عملته من دول لا انت دخلت دخلتني بيتك كده وخلاص بدون ما تعمل معايا اي واجب للضيافة يعني. انت مدخلني عشان انت عايز سمعة وشهرة بين الناس وخلاص لكن مش بالترحيب الكافي او بواجب الضيافة اللي المفروض تعمله معايا فعشان كده السيد المسيح قال له زي المثل من اجل خطايا الكثيرة قد غفر لها كثير غفر غفر لها كل شيء غفر لها كل شيء ما خلي بالكم ممكن يكون عندنا في حياتنا ايه المعنى ممكن في حياتنا تبقى عندنا بنعمل فضائل كتيرة جدا ونعصر في واحدة تضيع كل الفضائل من اخطأ في واحدة فقد اجرى ما فيه في الكل عشان كده في متى خمسة في معاذ على الجبل يقول ايه كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو ايه هو كامل لازم نصل الى مرحلة الكمال تقولوا مستحيل لا مش مستحيل احنا مش بيقولوا كاملين يعني ده بيقولوا كونوا قديسين كمان كما ان اباكم الذي في السماوات هو قدوس ده بيقول كمان كونوا الهة مش كونوا الهة يعني في صفات الخلق ولكن في الصفات اللي ربنا لا بيكذب ولا بيشتم ولا بيحلف والحاجات دي كلها يعني من أجل ذلك أقول لك أن خطايا الكثيرة مغفورة لها لأنها أحبت إيه كثيرا والذي يغفر له قليل يحب قليلا وراح السيد المسيح قال بقى كلمة هم بتتعبهم جدا بقى مغفورة لك خطاياك مغفورة لك خطاياك مين اللي يقدر يدي المغفرة الله وهنا الحتة دي بتتعبهم جدا لأنه لا يعترفوا أن المسيح هو الله ومنهم ناس كثيرة حتى الآن لا يعترفوا بهذا يقول لك المسيح قادم المسيح قادم ويعلم أولادهم هذا الكلام لم يعترفوا برقابهم الصلبة وفكرهم الضيق وإصرارهم على أن يبقى مخه ممسوح يقول لك لا يعترف أن المسيح فعشان كده هو ده الحكم اللي حكموا بيه على المسيح قد جدف لأن ساوى نفسه بربنا بقى كل اللي عمله ده السيد المسيح وما يكونش إله أقام موت وقف الريح آه عمل معجزات خلق ثلاث معجزات خلق من تحويل المية لخلق عيني أعمى لخمس خبزات وسمكتين يخلي منهم يشبع 5000 غير النساء في حدود 13 ألف واحد ومع ذلك ألا تؤمنوا أن هذا هو إله امال مين الإله امال الأعمال دي غريبة جدا الواحد لما يتأمل في الفكر اليهودي يبقى ده فكر صعب جدا المهم ان السيد المسيح مغفورة لك خطاياي خطاياك فاللي قاعدين معاه نفس الوضع يعني ونفس القصة يعني فقالوا مين ده اللي بيغفر الخطايا ده ربنا يا سيدي ربنا يا سيدي انت وهو لانكم ألا تؤمنوا بكل شيء عمله السيد المسيح قال لهم حتى لو مش بتؤمنوا أؤمنوا بالأعمال التي عملها لا يؤمنوا بالأعمال ولا يؤمنوا بالكتاب انتوا دارسين الكتاب دراسة كده نظرية لكن ما فيش عمق في الإيمان إيمانك قد خلصك اذهبي بسلام إيمانك قد خلصك هذه المرأة الزانية الخاطئة في قلبها إيمان عميق جدا وزي ما بقول ان الله يفحص القلب وياما بيقول الكتاب يعني كتير جدا من الفلاسفه والكتاب والوعاظ واللي كده والمناصب الروحيه الكبيره هتلاقيهم رايحين حته مش كويسه ويتسلل البسطاء الى السماء هي مش مربوطه مربوطه بوداعه القلب بطيبه القلب بان انا بحاجه واحده بس دخول السماء مربوط بحاجه واحده احفظ الوصايا واعمل بها مفيش غير كده احفظ الوصية واعمل بها هما الاثنين دول دخلوني ايه السماء اخر حاجة قال لها اذهبي بايه بسلام من الذي يعطي السلام هو هو السيد المسيح السيد المسيح جه الارض برسالة وحيدة رسالة المحبة والسلام رسالة المحبة والسلام لو استمع العالم لآية واحدة من الكتاب المقدس ما كان تحصل المجازر اللي بتحصل في كل مكان لما يقول الكتاب لا تغرب الشمس على غيظكم يعني لو كل واحد نام ومش زعلان من حد كانت تحصل المجازر والحروب دي كلها والقسوة اللي موجودة في العالم لدرجة ان احد الناس الكبار في البحرين بيقول المفروض نتعلم من مبادئ السيد المسيح تاني مفروض مش مننا ولكن يجب أن نتعلم من مبادئ, مبادئ السامية مبادئ الحب مبادئ السلام اللي بنشرها السيد المسيح في كل مكان لإلهنا كل مجد دائم آمين آه.